يا مؤمنين مؤمنين يا اللي بتسمعوا كلامي يا اولي الالباب نعم يا شيخ محمد خليج صاف انفع من بحر كدر يعني ايه معناها الكيف لا الكم وضح اكتر يا شيخ محمد لما نيجي نفنطك كده نلاقي في ايه صح وفي ايه غلط في علاقتك مع ربنا عشان من صف صفي له ومن كدر قدر عليه قدر عليه قدر عليه قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو ولو اعجبك كثرة الخبيث ممكن يبقى خبيث كتير واحد تاب عايز يطلع له مليون دولار ارباح ربوية كانت عنده يا ابني ده مال نجس قذر قذر و5 مليون و500 مليون وكنوز الدنيا نجسة لا تساوي عند الله شيء ولا تغني الفقراء ولا فيها بركة ولا هتنفع ولا تستر لا ينفع وانما اللي ينفع ويستر طيب الحلال يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين خليل صاف أنفع من بحر كدر هي دي حقيقة أعمالك بتصلي كل يوم 100 ركعة يصفى منها كام الصافي اصل احنا التعامل على الايه الصافي انتبه.
اقرا خمس اجزاء كان فيها احضر قلب انا وانت شايفين العادة لكن ربك ما بياخدش الا الصافي ده انتبه انا بقول لك اقرا خمس اجزاء عشان نطلع عشان نطلع بجول انا بقول لك صلي 100 ركعه عشان نطلع في الاخر بركعتين انا بقول لك تصدق لك ب 10000 جنيه عشان نطلع من الاخر ب 1000 خليل صاف أنفع من بحر عبد كدر الله بن عمر قال والله لو اعلم انه قد صحت لي خطوه ما احببت البقاء في الدنيا انا عمال امشي رايح الحج وجاي من الحج كل- عشان بس تطلع خطوه واحده صح احنا هنشتغل كتير ونحاول نصفي على قد نحاول نصفي على قد نحاول نصفي على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا طيب لإخوانكم في دار العاصمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن يقدم لكم من روائع ما قدم فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب سلسلة أصول الوصول إلى الله تعالى ونحن الآن مع الشريط السادس خليل صاف أنفع من بحر كدر أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإني أحبكم في الله أسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله ما زلنا سويا في الطريق إلى الله اللهم بلغنا رضاك وأسأل الله جل جلاله أن يثبت أقدامنا على الطريق إليه اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به ونسأله جل جلاله أن يرزقنا فهما سليما في دينه وأن يرزقنا العمل بما فهمنا وعلمنا في طريق الوصول إلى الله سبحانه وتعالى سبق أن أكدت أن الصراط مزلة مضلة الصراط المستقيم الذي تدعو الله كل يوم في صلاتك بالاستقامة عليه اهدنا الصراط المستقيم الذي تدعو الله في كل صلاة بالهداية له هذا الصراط مزلة يعني ببساطة بلغتنا العامية بزحلق تزل من عليه الأقدام في الطريق إلى الله عز وجل وهو كل دين كأن الأمر هكذا وهو كل دين يعني سواء أنا بصلي وبعمل بدع ده دين أنا بصلي وبغفل شوية أهو دين وهكذا تزل الأقدام من على الصراط المستقيم فتجد الإنسان بعد أن كان على جادة الصراط إذا هو على جنبتي الصراط وعلى جنبتي الصراط لن يستقر الأمر بل ستزل مرة أخرى لتخرج خارج الصراط مطلقا اللهم ثبتنا على الإيمان هذه من صفات الصراط أنه مزلة مضلة وكثير من الناس يسير على الصراط سنين وفجأة يضل اللهم إنا نعوذ بك من الضلل بعد الهدى ومن الحول بعد الكور ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب تجد الإنسان يمشي على الصراط سنين سنين وهو يسير وسنين ثابت وسنين صح وفجأة ينقلب اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك كان هذا أكثر دعاء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك أنا معكم الليلة في حلقة جديدة من أصول الوصول إلى الله تعالى وسبق أن ذكرنا مرة هنا أصول الوصول وأول أصل نذكره الليلة من أصول الوصول إلى الله تعالى الإياس من نفسك قال الله الملك إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم إلا ما رحم ربي هناك نفس مطمئنة هذه النفس المطمئنة مرحومة هذه النفس المرحومة أيها الإخوة المطمئنة تواتيك على الخير عفوا تلاقي نفسك كده ببركة الله قبل الفجر بساعة صاحي وتقف تصلي تلاقي نفسك ما شاء الله لا قوة إلا بالله القرآن جميل والإحساس وارد والعين بكاءة والقلب خاشع زي الفل دي النفس المطمئنة تريد أن تتصدق فتجد نفسك تخرج أعز ما عندك تريد أن تذكر نفسك تتابعك على الذكر تريد تريد تريد نفس بحر من الخير فيطمئن لها الإنسان فإذا بالنفس تتقلب اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا فاجأ أن النفس تميل إلى الرياء فاجأ أن النفس تميل إلى البطالة والكسل تفاجأ أن النفس تميل إلى الدنيا تفاجأ أن النفس تمتلئ بالعجب والغرور والرضا عن النفس وطلب المحمدة من الناس فاجأ بتقلب النفس فيسير الإنسان في ركب نفسه ولذلك كتير قوي قلناها ومعلش اسمعها مرة تانية لله أن بين العمل وبين القلب مسافة وبين القلب وبين الرب مسافة وفي تلك المسافات قطاع طرق تقطع الطريق على العمل أن يصل إلى القلب وعلى القلب أن يصل إلى الرب من أكبر قطاع الطرق على الإطلاق النفس ابن القيم يقول كده وقد تستولي النفس على العمل الصالح فتصيره جندا لها فتصول به وتطغى فترى الرجل أعبد ما يكون أزهد ما يكون وهو عن الله أبعد ما يكون سلم يا رب سلم تلاقيه بيصلي وبيصوم وبيقوم الليل وأبعد إنسان عن ربنا ليه؟ لأنه بيعمل كل ده لنفسه مش لله وقلناها أن الإنسان قد يعمل العمل حيث لا يراه بشر البتة وهو غير مخلص بيعمل لنفسه مش لله لذاته وعدها تاني ان بعضنا رسم لنفسه صورة كبيرة اسمها الحج فلان او الاستاذ فلان او الشيخ فلان او فلان باشا او فلان بيه رسم الصورة وعاش عمره بالصورة فلما يحج ما بيحجش لله ده بيحج بالصورة عشان الصورة دي لازم يبقى حج وما يتصدق او يبني جامع مش لله ده لمين للصورة لان صاحب الصورة دي لازم يبقى عنده جامع ولما يعمل اي حاجة فهو عبد لصورته عند الناس وليس عبدا لله هو ده الخطر الإياس من نفسك أن تيأس أن ترى نفسك على الكمال الكمال البشري ممكن ولكنه صعب جدا ومستحيل الثبات عليه ان انسان بشر يكتمل الرسول قال ان ممكن قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا اربع فكمل من الرجال كثير يعني في رجال ايه اه في رجال كاملين في رجال والسؤال دلوقتي يا ترى انت منهم انت من الرجالة الكمل الكاملين عند ربنا مش مطلوب الاجابة ليا الاجابة ليك ودي بينك وبين ربنا ولا شك انك انت هتفرق بين اللي عند ربنا راجل كامل وراجل ناقص تفرق بين الاسم عند ربنا سبحانه وتعالى الشاهد ان الكمال ممكن لكن الثبات عليه دوما مستحيل الا لانبياء الله لانهم معصومون لانهم معصومون الانبياء معصومون الله عز وجل خلقهم واراد لهم هذا ان يعيشوا معصومين لكن غير الانبياء يستحيل ان يظل على الكمال بالدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم ولذلك قلنا في خطبة الجمعة وهذا مهم أنه لكي يغفر الله لك لا بد من أصول أربعة الأصل الأول يقينك أنك مذنب والأصل الثاني يقينك أن المغفرة أحب إليه من العقوبة والثالث أن يستديم استغفارك وتوبتك والرابع أن تقدم عملا صالحا بين يدي الاستغفار إذا يغفر الله لك اللهم اغفر لنا ذنوبنا نعود الإياس من نفسك كثير منا حين يبحث عن زوجة اللهم زود شباب المسلمين يبحث عن زوجة جميلة متعلمة وعلى خلق ودين وبنت ناس صحيح ومن حقه طيب هو انت كده يقولوا بس هي فيها حتة مش عارف ايه فيها حتة وفيها حتة ودي فيها حتة وانت ما فيكش ولا حتة هي دي القضية ان كل واحد مننا لما يبحث عن صديق بلاش زوجة يا اخي صاحبه حبيبه فلان يقول لك هو راجل طيب بس عيبه كذا وفلان طيب بس عيبه كذا وفلان طيب بس عيبه كذا وفلان كويس جدا بس طب انت طيب اه بس ولا مفيش بس عندك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى احدكم القذاة في عين اخيه ولا يرى الجزع في عين نفسه يشوف اخش عراية وبنفسه لا مش شايف في نفسه حاجة كثير منا لا يرى في نفسه شيئا والاخطر ان اخبر بشيء فانه يوجد له الف مبرر هو وقع في واحد بنقول عليه لمض شوية فبيقول له انت عيبك كذا قال له انت كمان ما عيبك كذا يقول له لا ده مش عيب ده انا اصلي كذا وكذا وكذا لو فيك كذا وكذا لا لا لا لا ده انا كان قصدي كذا وكذا وفي كذا لا لا لا لا لا ده هي عشان كذا وكذا المنطق التبريري كل شيء عنده ليه مبرر فيه هذا لا يفلح ابدا الذي يرى نفسه بعين الرضا اللهم انا نعوذ بك من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا اللهم قنا شر انفسنا نفسك التي بين جنبيك أعدى عدو لك على الإطلاق فلذلك إذا أردت الوصول إلى الله اللهم بلغنا رضاك إذا أردت الوصول إلى الله سبحانه وتعالى أول شيء عادي نفسك ومن أخطر أعمال النفس أن تزين نفسك لك الباطل فتراه حقا فترى سيئاتك حسنات هذه المصيبة الكبيرة التلبيس نسأل الله أن يعيذنا من شرور أنفسنا يا رب هو ده الخطر الكبير جدا فإذا رمت الوصول إلى الله عز وجل فتخلص من نفسك لازم لازم تعاديها لازم تتخلص منها لازم توصل لربنا من غيرها لكن لو ليك نفس يبقى مش هتقدر توصل لربنا أبدا مستحيل كيف تتخلص من نفسك ده موضوع مختلف عايز له قاعدة تانية لكن التخلص منها ابتداء ألا ترى لك نفسا كل ما نفسك تهوى شيء خالف نفسك ودي اللي احنا قلنا نتعلمها من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى في العبادة كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم فهو بيصوم لحد ما نفسه تألف الصيام وتعتاده فينقلها إلى الضد يفطر لحد ما نفسه تألف الإفطار وتعتاده ينقلها للعكس الصيام في القيام ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم كان يقوم أول الليل حتى تألف نفسه قيام أول الليل والنوم آخره فينقلها إلى الضد فيقوم آخر الليل فإذا ألفت نفسه النوم أول الليل والقيام آخر الليل ينقلها إلى الضد فيقوم في وسط الليل دي اسمها ترويض النفس نفسك محتاجة أنها تروض تروض نسأل الله أن يقينا شر أنفسنا من أصول الوصول إلى الله سبحانه وتعالى جل جلاله خليج صاف أنفع من بحر كدر خليج صاف أنفع من بحر كدر واضح ولا ترجم آه صلى الله عليه وسلم والراجل ده ما صلاش على النبي صلى الله عليه وسلم معناها الكيف للكم الكيف للكم قال الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وقال في عكسها ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون فلذلك سبق درهم ألف درهم أن رجلا كان عنده درهمين فقسم بينه وبين الله كل أملاكه ورجل قام إلى عرض ماله فتصدق منه بألف مش عارف ينفع أقول الكلام ده ولا ينفعش لكن صلى على الرسول صلي كنت بقول للإخوة إن التمر اللي بيتوزع في رمضان في مكة والمدينة بلاش ناكل منه ما معكش انت 10 ريال تشتري لك علبه تاكل منها معايا ما هو اللي راح يعمل عمره ده اكيد معاه الاف ولا لا اكل بقى من بتاع الناس ليه وبتاع الناس ده لا يسلم هتلاقي فيه ربا وهتلاقي فيه مظالم عباد لان بعضهم كفيل ويشغل الناس عنده ما يديهاش حقوقها وهتلاقي فيه زكاه مال وهتلاقي فيه كسب حرام من مكاسب حرام وهتلاقي وهتلاقي وهتلاقي ما تخليك في النظافة في المضمون اللي في جيبك هي دي القضية ان لما نيجي ندور علينا احنا بقى الكلام ده على الناس اللي هناك ما الناس علاقة بيهم بقى ربنا يغفر لنا ولهم دول جدعان قوي ينفقوا ويتصدقوا احنا فينا احنا بقى لما نيجي نفنطك كده نلاقي في ايه صح وفي ايه غلط في علاقتك مع ربنا عشان من صف صفي له ومن كدر قدر عليه انت عايزها من ربنا صافي ولا فيها كدر صافي طبعا اه فلما انت عايزها من ربنا صافي هي الجنة ما تنفعش غير ايه غير صفا ليس في الجنة ذرة كدر عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال الذين تتوفاهم الملائكة طيبين ادخلوا الجنة فالجنة دار طيبة فاش ذرة خبث ولا ذرة كدر ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار يا رب ارزقنا الجنة يا رب جميلة أوي أوي الجنة لن ترى إلا ما تحب ومن تحب ولن تسمع إلا ما تحب ومن تحب ولن تتعامل إلا مع من تحب وما تحب لو في واحد ما بتحبوش عمرك ما تشوفه لا يمكن تشوف الجنة لو في حاجة ما تحبهاش مش هتشوفها مش هتشوف غير اللي انت بتحبه وتسمع اللي انت بتحبه وتتعامل مع اللي انت بتحبه جنة اللهم ارزقنا الجنة يا رب واحنا لو قدرنا الجنة دي كما ينبغي الشاهد يا شباب ان دار صفاء تحتاج الى صفاء فلذلك ربنا قال ايه قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون الايه دي موجوده في سوره التغابن الثاني فاتقوا الله يا اولي الالباب الذين امنوا قد انزل الله اليكم ذكرا لما ربنا يقول لي يا اولي الالباب على طول بستشعر ان ربنا بيقول لنا في حد بيفهم ربنا بيقول لنا كده انتوا بتفهموا يا بشر يا مؤمنين يا اللي بتقروا كلامي يا اللي بتسمعوا كلامي بتفهموا هي دي فاتقوا الله ايه يا اولي الالباب لازم تبص للايه اللي قبليها او السياق سياق الكلام قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو ولو اعجبك كثره الخبيث ممكن يبقى الخبيث كتير واحد تاب وعايز يطلع له مليون دولار ارباح ربويه كانت عنده مليون ما شاء الله مليون دولار خمسة مليون جنيه دول يغرقوا الفقراء تغريق يا ابني ده مال نجس قذر وخمسة مليون وخمسمائة مليون و... وكنوز الدنيا نجسة لا تساوي عند الله شيئا ولا تغني الفقراء ولا فيها بركة ولا هتنفع ولا تستر لا يمكن وإنما اللي ينفع ويستر طيب الحلال اللهم وسع أرزاق المسلمين بالحلال وبارك لهم فيها عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال إيه ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء خليج صاف خير من بحر كدر أعمالك بتصلي كل يوم 100 ركعة يصفى منها كام الصافي اصل احنا التعامل على ايه الصافي الصافي ليس للمرء من صلاته الا ما عقل منها انا وانت شايفين العدد لكن ربك ما بياخدش الا الصافي التعامل على الصافي ارى خمس اجزاء كان فيها يحضر قلب وواحد يقول لي شفت بقى ما انا من زمان عمال اقول لهم كده بس هم ما بيسمعوش كلامي يا جماعه هنقرا بس كل يوم خمس ايات كفايه بس بتركيز احسن من عشر اجزاء اللي بيقول كده بطال هم الخمس ايات اللي بيقراهم مش نافعين برضه هنضحك على بعض خلينا واضحين هي دي الحقيقه لا ده انا بقول لك اقرا خمس اجزاء عشان نطلع عشان نطلع بجزء انا بقول لك صلي 100 ركعه عشان نطلع في الاخر بركعتين انا بقول لك تصدق لك ب 10000 جنيه عشان يطلع من الاخر ب 1000 ب 500 ب 100 جنيه يا اخي عبد الله بن عمر قال كده قال والله لو اعلم انه قد صحت لي خطوه ما احببت البقاء في الدنيا انا عمال امشي رايح الحج وجاي من الحج عبد الله بن عمر ورايح جهاد وجاي من جهاد كل عشان بس تطلع خطوه واحده صح احنا هنشتغل كتير ونحاول نصفي على قد ما نقدر قال تعالى الايه دي تاني مهمه جدا ما كان الله ليزر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب الآية نزلت بعد غزوة أحد ربنا قال للصحابة منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الأخير عبد الله بن مسعود يقول والله ما كنا نعلم أن منا من يريد الدنيا إلا بعد أن نزلت هذه الآية قال يا في حد من الصحابة بيخرج للجهاد في سبيل الله عايز دنيا مش ممكن قال لك المشكلة انهم كانوا عايزين دنيا وهم نفسهم مش عارفين دخلت عليهم الدنيا مش واخدين بالهم مش عارفين هي دي المشكلة الكبيرة اللهم ارزقنا الاخلاص واجعلنا من اهله تفحص العمل خليج صاف خير من بحر كدر قال تعالى ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم تلاقيها واضحة وتخلي بالك منها ان ربنا بيجمع الخبيث كده فيركمه جميعا يعني يرميه على بعضه يكومه على بعضه فيركمه جميعا عشان في الاخر يبقى كله على جهنم معلش ما تزعلوش مني هتلاقي واحد كان شغال في الحرام وتاب يا عم طلع الحرام آه. هتتلم العمليه تلاقي الحرام عمال يتجمع يتجمع يتجمع يتجمع في حته وربنا يولع له فيها يبتليه بواحده يتجوزها تاخد فلوس وديك وتمشي يبتليه بولد يطلع فاسد ياخد القرشين دول وي... ويضيعهم يبتليه بمرض يصرف فيه القرشين دول يبتليه لازم اوعى تفكر انك هتقدر تخدع ربنا بيصلي وكله خبيث هيبطل بيتصدق من خبيث هيبطل بيقرا قران وبخباثه هيبطل الملك قال كده ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون أولئك هم الخاسرون هي دي الخسارة الكبيرة جدا العجيبة جدا أن تسمع قول الله والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا القراءة الأخرى والذي خبث لا يخرج إلا نكدا هتلاقي البيت الطيب يطلع طيب والبيت الخبيث يطلع نكد لا يخرج إلا نكد هتلاقي اخرتها نكد لازم لازم هتلاقيه عامل حفلة كبيرة جدا جدا وفيها خبز لازم تقلب بنكد رايح رحلة فيها خبز لازم يطلع فيها نكد شاري حاجة فيها خبز لازم نكد ده مش انا اللي بقول ده كلام الملك وانت وانت وانا وهو شاهدين ان ده حاصل في الواقع ولا لا حاصل واقع وكلنا عارفين قصص الذي خبث لا يخرج الا الا نكدا هذا كلام الله عز وجل من اصول الوصول الى الله تعالى بالعدل قامت السماوات والارض بالعدل قامت السماوات والارض فلن تقوم لقلبك قائمة إلا بالعدل اللهم إنا نعوذ بك من الظلم وأهله قال تعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب الله حين خلقك هياك لعبادته وهو يعرفك سبحانه وتعالى قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو وهو اللطيف الخبير فسبحانه وتعالى أنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى معنى كده اللي خلقت بتضحك وتبكي خلاك تضحك عبادة وتبكي عبادة فاللي قال لك عين بكت من خشية الله قال لك يوم العيد فطر وأضحى تضحك وتلعب هذه أيام أكل وشرب وذكر لله لما جه المدينة وفيها يومين بيلعبوا فيهم قال أبدلكم الله بيومين خيرا منهما وأيام التشريق يبقى اداك فرصة تضحك وتلعب وقال لك ابكي وكله يبقى دين دين عبادة يبقى ضحكك عبادة الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما جاله الصحابي وقال له نكون عندك فتذكرنا الجنة فكأن رأي عين ثم إذا خرجنا من عندك عافسنا الزوجات ولعبنا الأولاد وعالجنا الضيعات ونسينا كثيرا فقال ساعة وساعة قال له ساعة تبقى قاعد قدامي شايف الجنة والنار وساعة تلاعب زوجتك وتلعب اولادك وتشتغل عشان تكسب من حلال وتبقى عبادة برضه الشاهد يا شباب ان اللي خلقك وعارف احتياجاتك امرك بالعدل قال الله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ما تظلموش بعض لاننا القادر ما بظلمش لما قال لك ان ليك حاجات علمك سيدنا النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم قال ان لبدنك عليك حقا وان لزوجك عليك حقا وان لربك عليك حقا فاعط كل ذي حق حقه بالعدل قامت السماوات والارض ربنا له عندك حق اوعى تضيع حق ربنا عشان حد سبحان الملك جعل لك ام وزوجه واولاد واب وجيران كل واحد من دول له حق والحقوق لا تتزاحم بل هناك اولويات وكتير نقول لو انت جيت في يوم من الايام تقول لي امي ولا مراتي اقول لك امك لا امك ده كلام منتهي ما يحتاجش مناقشه اطلاقا ده العدل العدل ان امك الاول وبعدين ابوك وبعدين مراتك مش كلام انا ده دين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احق الناس ببر الرجل امه واحق الناس ببر المرأة زوجها ده مش انا ده ايه ده الدين ده ربنا ده الاصل يبقى معنى كده ان الزوجة ملهاش حق خالص لا لا لا لها حق لها حق بس مش على حساب امك واضح فلذلك ينبغي ان نفهم هذه القضية حق ربنا فوق الكل فوق الكل وحق نفسك لان نفسك لو ما ادتهاش حقها مش هتديك حق ربنا فانا استخرج حق الله من نفسي باعطاء نفسي كان سفيان الثوري ياكل اكلا جدا ثم يربط وسطه ويقوم الليل كله ويقول اعلف الحمار ثم كده لو ما كانش في السادة اقف يبقى اكل عشان اقف زي ما قلنا قبل كده برضه في العمرة وفي الحج اللهم ارزقنا الحج والعمرة اللهم اكتب لنا الحج هذا العام اللهم لا تحرمنا الحج هذا العام الواحد عنده فلوس ليه يروح يحج بري لا ادام معاك فلوس حج طيران وحج في فنادق وحج احسن حجة ليه عشان تعرف تعبد ربنا صح لكن لو ما معكش حج ماشي مش مشكلة يبقى هي دي القضية وما يبقاش فيها ترف لما ادفع 20000 و30000 و50000 و100000 ومليون عشان اروح بيت ربنا ادام ايه ادام معايا ادام معايا معايا ومش هطغى بالفلوس دي على حق حد بالعكس ده انا بعين نفسي على طاعة الله اخد سكن قريب وارتاح فيه عشان لما اروح اصلي اروح اصلي كل وقت وادي فرائض ربنا كما ينبغي بدل ما اجي ماشي او راكب مواصله ومهدود واجي ما اركزش في الصلاه وتفوتني الصلاه في الكعبه وهكذا ادي نفسك حقها عشان تستخرج منها حق ربنا وادي زوجتك حقها عشان تستخرج منها حق ربنا وادي امك حقها عشان تستخرج منها حق ربنا وادي الجيران حقهم وهكذا يبقى تستعين بالله لتستطيع القيام بحق الله ده اسمه ايه العدل اللي هي الميزان النهاردة في زماننا مع شديد الأسف الميزان ده ضايع نهائي عشان تلاقي حد ظابط المسائل كده بالميزان نادر وربك قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين دايما أكد عشان موضوع الميزان ده إن يوم القيامة قد يغفر الله لك كل ذنب في حقه إلا حقوق العباد أمك لن تسامحك ولا أبوك ولا زوجتك ولا أولادك فضلا عن الآخرين برضو مش أنا اللي قلت كده قال تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني كل واحد بيقول آه نفسي نفسي حتى الأنبياء الأنبياء بيقولوا نفسي نفسي ذوي إلى غيري فلذلك اوعى تفكر ان يوم القيامة هتبقى انت مضيع حق امك وتقول لها معلش حقك عليا يا امي ابوس راسك تقول لك بوس الراس ده كان ايه اه كان ينفع هناك هنا ادفع طلع من حسناتك طب يا امي انا حقك عليا ما معيش حسنات سامحيني تقول لك اسفه انا عندي سيئات كتير يا حبيبي شيل هتشيلك امك وابوك وابنك اللي ضيعت عمرك عشانه وزوجتك اللي ضيعت دينك من اجلها هتشيلك سيئتها عشان كده النهاردة الوصول الى الله لا يمكن ان تصل الا بالعدل يبقى نمرة واحد العدل العدل والميزان في الحقوق والواجبات اثنين العدل والميزان في الكلام سبحان الله العظيم تسمع كلام سفيان الثوري عجيب جدا يقول التقوى في الحلال والحرام سهل ولم أجد في الدنيا أشق من التقوى في اللسان اللهم ارزقنا التقوى في اللسان اللهم ارزقنا التقوى في كل شيء اه في اللسان بس اذا كان بالنسبه له هو كانت سهله التقوى في الاعمال لكن بالنسبه لنا برضه صعبه صعبة جدا التقوى لكن مسألة التقوى في اللسان ان المشكلة الكبيرة ان الكلام سهل ما احنا قاعدين نتكلم اهو الكلام سهل سهل قوي لكن لما تيجي عند التطبيق والعمل تلاقي ايه صعب جدا التنفيذ مش سهل العملية مش سهلة يا جماعة اللهم ارزقنا حسن العمل الشاهد ان التقوى في اللسان ابتداء من ان تعدل بين أذنيك ولسانك جعل لك أذنين وإيه ولسان واحد لتسمع ضعف ما تتكلم اثنين العدل خلق لك اللسان لتذكره به فالعدل أن يكون أغلب كلامك ذكر لله العدل أن خلق لك التمييز بخلاف البهائم فتميز وأنت تتكلم ألا تخطئ وأنا ذكرت إن في 1500 ذنب يرتكب باللسان 1500 نوع من أنواع المعاصي أنت ما تعرفش إلا الكذب والغيبة والنميمة لا في كتير أقول لك ذنب بسيط جدا واحد بس كم مثال عشان أنا خايف لا أطول عليكم منها المبالغة المبالغة وإحنا فعلا في العصر ده في الزمن ده في اليومين دول اكتر حاجة في الدنيا تسمع ايه مبالغات والنكتة اللي هم بيقولوها دايما ان ولد دخل الحمام فخرج مهرول سريع وبيقول لامه رأيت في الحمام فأرا اضخم من الفيل فقالت له امه الم اقل لك الف مليون مرة لا تبالغ مين اللي مبالغ هنا لا هو جاب مبالغة منين هو بيقول لها شفت فار قد الفيل امه بتقول له الف مليون مرة هي قالت الف مليون مرة الف مليون مرة هي دي المبالغة جابها منين فللأسف هو مجتمعنا كده في منتهى البساطة في مبالغات في الكلام لا تتصور وتراها حين الكلام عن الناس اذا احببنا شخصا نجعله افضل من الملائكة واذا ابغضنا شخصا نجعله اسوأ من الشياطين مبالغة في وصف أمراضنا اللهم تب علينا توبة نصوحة يا رب اللهم قنا شر ألسنتنا المشكلة الكبيرة واحد عنده فطور المبالغة وكتر الكلام على الفطور تجيب فطور عنده وسوسة كتر الكلام في موضوع الوسوسة يجيب وسوسة في ذنب معين وخصوصا لما يبقى ذنب مع امرأة وقاعد يقوله هو يستلذ بالكلام في الموضوع ده والمبالغة فيه بيتكلم عن ابنه عن بنته عن زوجته المصيبة الكبيرة بقى لما يجي يشتكي من ابوه ومن امه اه يقول لك اصل هي امي دي مشكلة ما يعجبهاش حاجة هي هي هي والكلام ده كله ذنوب ومعاصي اللهم تب علينا وعلى كل عاصي مسلم يا رب الغيبة ذكر أخاك بما يكره ولو كان فيه يعني لو واحد حرامي أنا قلت عنه أنه حرامي دي غيبة لغير مصلحة شرعية يعني أنا دلوقتي لو قلت عن فلان مبالغ المبالغة زي فلان كده دي اسمها ايه غيبة غيبة والغيبة انتوا مش عارفين حجمها قد ايه دي أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه هي دي الغيبة سبحان الله العظيم ما عزنا وجيل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فرجمه فلما رجموا الصحابة راجعين من الرجم قال رجل لصاحبه أرأيت هذا الذي لم تصبره نفسه حتى رجم رجم الكلب فسمعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسكت حتى مروا على حمار جيفة حمار شال برجليه فقال أين فلان وفلان قال ها نحن يا رسول الله قال انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار قال يرحمك الله يا رسول الله وهل يؤكل من مثل هذا قال إنما نلتما من أخيكما آنفا أشد أكلا من الجيفة بهذا الحمار شفت الغيبة بقى تعمل ايه انك تقول على واحد فلان التعبان ده اللي بياكل حقوق الناس فلان الكحيان ده اللي هو كل يوم يتجوز ده فلان اللي فلان اللي اللي كان قاعد معاه الطويل وهبل ده فلان الهايف ده فلان ال... كل دي اسمها غيبة فما بالك لما تبقى في حق امك او ابيك او اصحاب الفضل عليك لا شك انها تبقى اكبر وذنبها عند الله اعظم اللهم اغفر لنا وتب علينا يا رب قلنا مشكلة الكبيرة مشكلة المبالغة والتهويل او مشكلة الاستخفاف بمشاعر الاخرين واحوالهم المشكلة اللي بيعانيها اخواننا في فلسطين اسأل الله ان يفرج عنهم اللهم انتقم من اليهود والظالمين اللهم رد عن اخواننا المسلمين في كل مكان كل يوم قاعدين نشوف البيوت بتتهدم على الناس والناس بتتقتل وبتتسحل وببساطة جدا عمالين يكتبوا في الجرايد ان الجنود الاسرائيليين بيمسكوا الواد ويقولوا تختار ايه نكسر ايدك ولا رجلك ولا مناخيرك وعمالين احنا نقرا الكلام ده تلاقي واحد في وسط ده يقول لك لا لا لا ده اصل كل ده تهويل اعلامي ده لا شك يعني انت اصلا مقصر في حق الناس دي مسلم قاعد تاكل وتشرب وتنام وتقوم عايش حياتك والناس دي بيحصل لها اللي انت شايفه ده بعينيك وقالش حاجة مش اكتر من انك تنصرهم بالدعاء بالمشاركة العاطفية باي حاجة تقدر عليها لكن كمان تسيء اليهم وتخذلهم وتستخف باللي بيحصل لهم يبقى ده لا شك اعظم ذنبا من الاخر انا قلت اخف حاجة في الدنيا نقولها من ناحية ذنوب اللسان اللي هي ايه المبالغة والاستخفاف اللي هو التهويل والتهوين دي اقل ذنب من ذنوب اللسان من ال 1500 ذنب ده رقم 1500 اذا قلنا بالتدريج الميزان ان يكون عندك ميزان في حياتك بين الدنيا والاخرة ما تضيعش اخرتك وفي نفس الوقت لا تعش عاله على الناس ميزان في النوم واليقظة ميزان في الأكل والشرب ميزان في الخروج من البيت والمكث في البيت ميزان في التعامل مع الزوجة بين اللين والشدة ميزان في التعامل مع الأولاد بين الخلطة والاحترام والتوقير ميزان أيما اختل هذا الميزان تنزل من على الصراط المستقيم تضيع من طريق الوصول إلى الله عز وجل من أصول الوصول إلى الله تعالى لا تكن بيتا بلا سقف لما أراد يوسع بن نون الخروج لحرب الجبارين قال لا يتبعني رجل من ثلاث رجل بنى بيوتا ولما يرفع سقفها ورجل نكح امرأة أو ملك بضع امرأة ولما يبني بها ورجل اشترى غنمات وهو ينتظر نتاجها واحد بنى بيت وفضل السقف لما يروح يجاهد في سبيل الله يبقى عايز ايه عايز يرجع عشان يرمي السقف العيال هي دي المقصود بيها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتمه غير أن يتقنه أن يتقنه متفق عليه وأن يتم رواية ثانية إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا ها؟ أن يتمه التمام التمام أيضا من آفة الأمة في هذه الأيام الأعمال الناقصة قلما نعمل عملا ونتم صح عملنا حلقة قرآن واتفقنا هنحفظ حفظنا ايه سورة البقرة وبطلنا مش حصل كده عم الحاج حصل عملنا قاعدة وهنبدأ ندرس كتاب عملناها مرتين وبطلنا اتفقت ان انا هقوم الليل كل يوم ركعتين قمت لي اسبوع وبطلت قررت ان انا اشيل من فلوسي شوية كل شهر عشان ابني جامع شهرين ثلاثة وخدتهم تاني وهكذا على هذا فقس كل الامة كده كل الامة كده نادرا ما تجد رجلا يعمل عملا ويتم حتى في ولادك للأسف الشديد تبدأ تراقب العيال وتراعي العيال صلاة قرآن خلي بالك اعمل اسبوع وبعدين تنساهم ست اشهر وترجع تاني ايه ده العيال فرطوا الصلاة ايه اسبوع وتنساهم تاني مش هينفع ولا حد عمره هيتربى على كده لا تكن بيتا بلا سقف وإلا مش هتنفعه هيرجعك مش عايزك لازم تبقى إنسان مكمل شغلك معاه عشان كده بنقول الشغل الأمة النهاردة تلاقي في ناس شغالين في الدعوة ما لهمش دعوة بالعلم وناس شغالين في العلم ما لهمش دعوة بالدعوة وناس شغالين في مش عارف ايه ما لهمش دعوة ايه فطلع زي الناس اللي قاعدين واحد متخصص في مصنع وده بيطلع اكمام وده قاعد يعمل زراير وده قاعد يعمل عراوي والبدلة متقطعة محتاجة بس اللي ايه اللي يشبطها هي دي المشكلة الكبيرة جدا التمام اللهم ارزقنا تمام العمل ألا يتبعني رجل من ثلاث رجل بنى بيوتا ولما يرمي سقفها رميت البيت وما كملتش السقف خليك ما تنفعش ما تجيش مش تنفع تيجي معايا فإياك أن تكون بيتا بلا سقف لابد أن تتم أعمالك على الوجه الذي يرضي ربك كل عمل تممه حتى ولو كان هذا العمل صغيرا قليلا حب العمل إلى الله إيه؟ أدومه إيه؟ وإن قل وإن قل سبحان الله العظيم العلماء يقولوا من فايدة دوام العمل أنا قلت قبل كده أظن عشر فوائد للمداومة على العمل في فايدة جديدة النهاردة من فوائد المداومة على العمل أن ييأس منك الشيطان لما يلاقيك مداوم مداوم مداوم هنعمل ايه هيسيبك بقى مش ه... هيزهق ما هو حاول معاك اول مره وانت استمريت وتاني مره واستمريت وتالت مره واستمريت عشر مرات وانت مستمر يسيبك فايده مهمه قوي وجديده ان المداومه على العمل توئس منك الشيطان خليه يسيبك في الموضوع ده بقى عشان كده نلاقي كتير مننا بيجاهد سنين في موضوع قيام الليل لحد ما ربنا يكرمه ويبقى قيام الليل عنده يرسخ ويثبت ساعتها تلاقيه يقوم الليل بلا معاناة تبقى الأمر عن سهل مش كده أنت مجرد في موضوع الفجر شوية الفجر صعب لحد ما الإنسان بعد المداومة فترة لقى نفسه قبل صلاة الفجر بنص ساعة هو صاحي وفايق ومظبوط حتى لو ناوي ينام انا الليله دي نايم متاخر انا الليله دي تعبان عندي برد الجو بره مطر مش عارف ايه تلاقي نفسه برضه صاحي وجاهز لان الشيطان يئس منك خلاص فلذلك إياك أن تكون بيتا بلا سقف من أصول الوصول إلى الله تعالى من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني خطيرة جدا إلى أبعد حد أن تنشغل بما لا يعنيك عما يعنيك العرب كانوا يقولوا إيه كل البقلة ولا تسأل عن المبقلة قدامك تمر جايينه منين جايبينه بكام هو ده بيتباع فين هو ده بيطلع ازاي انما ده نرميه ازاي نرميه فين يا عم ما تاكل وتسكت المقصود ده ان الامثله البسيطه لكن لو دورنا في حياتنا وهسال انت ما حفظتش القران ليه لحد دلوقتي ما ختمتش ادعي لي يا عم الشيخ والله ما فيش وقت خلصت كام كتاب في العقيده ادعي لنا والله يا عم الشيخ ما فيش وقت وانت يا ابني ما فيش وقت مش دي الشكوى العامه احنا لو بطلنا ننشغل بما لا يعنينا هنلاقي وقت مش عارفين نوديه فين اكثر اوقاتنا ضائعه فيما لا يعنينا في تفاصيل حياتيه لا قيمه لها ولا تنفع عند الله تفاصيل لا قيمه لها على الاطلاق اطلاقا تفاصيل حياتيه انا عايزك النهارده وما تزعلش مني خلينا صرحة مع بعض بس زيادة عن اللزوم شوية تلاقي 90% من كلامك مع زوجتك ملوش لازمة ما منوش فايدة ومع أصحابك تلاقي ال 90% من الوقت ده اللي ضايع في الكلام لو أنه استغل في تلاوة القرآن في تعلم علم في ذكر الله في قيام ليل في أي عمل نافع ستجد وقتا واسعا وكثيرا وسريعا ايضا انشغال المرء بما لا يعنيه يفسد القلب من تدخل فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه ستجد نفسك تصل الى الحرام من اسرع طريق اذا تدخلت فيما لا يعنيك او انشغلت بما لا يعنيك لا تنشغل بما لا يعنيك مش موضوعك مش مشكلتك سبحان الله العظيم خرج عمر بن الخطاب مرة فوجد بناء في وجه المسجد وخرج المسجد كلا أبدا فقال سبحان الله متى بني هذا البيت ثم لطم عينه وقال إنك طلاعة إلى ما لا يعنيك وما شأنك البيت اتبنى امتى انت مالك انت متبنى خلاص لكن لو انت بقى جيت قست على الحكاية دي عندنا قال لا لا لا هو فلان غير العربية امتى هو بنى البيت ده امتى هو خد الحتة دي امتى هو اشترى امتى هو الى اخره وكله ده قياس بسيط وإلا إذا أردنا أن نتوسع في كلمة ما لا يعنيك سنجد أن 90% مما في حياتك أنت مهتم به مما مما لا يعنيك حقيقة حقيقة وإذا وضعنا كلمة يعنيك يعني أمر الآخرة هنلاقي الباقي ضايع اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا أيضا من أصول الوصول إلى الله تعالى ليكن صدرك للمسلمين سليما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يوما قصة مشهورة فقال سيدخل من هذا الباب رجل من أهل الجنة فدخل ثم في اليوم الثاني يدخل من هذا الباب رجل من أهل الجنة فدخل يوم الثالث يدخل من هذا الباب رجل من أهل الجنة فكان نفس الرجل فقال عبد الله بن عمرو بن العاص والله أنا صاحبه حتى أعلم بما بشر بالجنة ثلاثا فبات عنده ثلاثة ليال فلم يجد عنده شيئا إلا أنه إذا تقلب في فراشه قال لا إله إلا الله ثم قال له إني صحبتك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت من أهل الجنة فهل لك خبيئة في حاجة خبيئة عني قال لا غير ما رأيت قال عبد الله بن عمر لما هممت أن أنصرف ناداني فردني تعال قال والله يا ابن أخي ما أعلم شيئا غير أني أبيت كل ليلة وليس في صدري غل لأحد من المسلمين قال بهذا دخلت الجنة هي دي ان ابات كل ليلة وانا قلبي صافي لا بكره فلان ولا زعلان من فلان ولا حاقد على فلان ولا حاسد لفلان ولا متضايق من فلان ولا شامت في فلان ولا ناوي اذي فلان ولا اطالب فلان وانما كل ليلة ابات خد الهدية دي لله تاخد طيب جزاكم الله خيرا ادوني صلاة على النبي كمان صلى الله عليه وسلم هدية والله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال رب اغفر لي وللمسلمين والمسلمات كتب له بكل مسلم ومسلمة حسنة النهاردة في كم مسلم ومسلمة على ظهر الأرض آه انت تقول رب اغفر لي وللمسلمين والمسلمات يكتب لك مليار حسنة تعبت في ايه بس رب اغفر لي وللمسلمين والمسلمات بجد ناوي بجد يعني مبسوط ان ربنا يغفر لهم ولا والله ما يستاهلوا بس بعد يا رب اغفر لي احد السلف لما اراده اخوه ان يقضي دينا له خمسمائة الف نص مليون فقضى فقيل له خمسمائة الف قال سبحان الله كيف استكثر عليه خمسمائة الف وانا اسأل الله له الجنة هي الجنة تسوى كام يا جماعة فاشمعنى اقول يا رب اديله الجنة ولا عشان مش على حسابي فهي كده المغفرة مش على حسابك ادعي له ان ربنا يغفر له وسبحان الله العظيم موقف جميل رأيته منذ أكثر من عشرين سنة أحد مشايخنا شيخ كبير كان فوق الستين ولقي رجلا كان سجن وعذبه سنين وشافه في مكة فالرجل اللي عذبه ده قال للشيخ سامحني قال له لا ما اقدرش وطاف صوت والقاف وشه قال له يشهد ربنا ان انا سامحتك عشان يسامحني شفت دي سامحتك ايه اه انت ما نفسكش يسامحك طب ما تسامح عباده نفسك يخفف عليك خفف على عباده نفسك يكرمك اكرم عباده كما تدين تدان وعامل الناس بمثل ما تحب ان يعاملك الله به هي دي القضية ان لما يكون صدرك للمسلمين سليم لكل المسلمين سؤال ايه رأيك في كل اللي حواليك منافقين ولا مؤمنين ايه رأيك في كل اللي بيتعاملوا معاك صادقين ولا كذابين ايه الاصل عندك ايه الاصل عندك حسن الظن بالناس ولا الشك والريبة وسوء الظن هي دي اللي تحكم صدرك ايه للمسلمين اقول لهم تاني مهم قوي مهم قوي لما يبقى تصورك في نظرتك للناس دول كلهم كذابين ومجرمين ومنافقين وكل الناس دي بوشين يبقى انت اللي بوشين مش انا اللي بقول ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال هلك الناس فهو اهلكهم هو اشدهم هلاكا اللي يقول الناس سيئين هو اسواهم منافقين هو انفقهم كذابين هو اكذبهم مجرمين هو اجرامهم قال الامام الشافعي لتلميذ من تلاميذه وقد استدللنا على كثرة عيوبك بكثرة ذكرك لعيوب الناس فإن الإنسان يرى من عيوب الناس على حسب ما فيه منها قال له أنا عرفت إنك مليان عيوب من كتر كلامك عن عيوب الناس وكل واحد بيشوف في الناس اللي فيه اللي بيسموها بقى إسقاط عملية إسقاط إن تبقى فيه صفة فيسقطها على غيره ليكن صدرك للمسلمين سليما يا أخي الواحد لو سامح الناس دي كلها يخسر ايه الواحد لو حسن ظنه في الناس قلت الدكتور أحمد ده راجل صالح وعم الحج ده راجل طيب أحسبه من المخلصين والحج محمود ده من أفضل الناس اللي أنا شفتهم أخسر ايه أخسر ايه لو قالوا لي فلان حرام يقول لهم اتقوا الله مين اللي قال لك يا أخي حرام والله العظيم أنا اتعاملت معاه وطلع راجل طيب ما اتعاملتش معاه بس كل اللي أنا شفته منه إنه راجل طيب أخسر ايه اللي جواك السؤال الرابع بقى هم الثلاث أسئلة فاتوا السؤال الرابع أيهما أحب إليك أن تظهر عورات الناس لك أم أن تستر ما تقولش لأن قلوبنا غير كده ما تزعلش مني واحد راسم نفسه قدامك سنين وانت مخدوع فيه انت عايزه يتفضح ليه عايز تظهر حقيقته قدامك ليه هتخليه مستور اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب خليه مستور مش قالوا كده ليس الغبي بسيد في قومه ولكن سيد قومه يتغاضى ها انا بعمل فيها غبي بعديها بمساكي انا هستفيد ايه ان انا ازنقه واكشفه وابين له كذبه وحقيقته نستفيد من ايه دي خليه مستور خليه مستور وده خلق هنتكلم عنه بس احنا كده كفايه الليله دي زهقتوا مني صح طب صلي على الرسول صلي صلى الله عليه وسلم خلق هنتكلم عنه بعد كده اسمه خلق التغافل اه خلق التغافل ده من اكبر اخلاقيات الاسلام انك تتغافل عن الناس عدي دي وفوت دي وانسى دي وخليك مع ربنا ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة أنا بحبكم في الله ولكن عندي نقطتين مهمين جدا مش هينفع عايزين قاعدة لوحديهم بقى أولها اسمها الغفلة سرطان الإيمان فربنا يسرنا وإياكم عنوانها ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا والنقطة الثانية التفتيش على أسلحة الدمار الشامل في قلبك إن شاء الله نأجلهم إلى لقاء قادم جزاكم الله خيرا سعدت بكم وبحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا